هذا بمشيئة الله عز وجل ولربنا في دروسنا حول شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح صحيح البخاري اللهم ارض عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وبعد عشنا في الاسبوعين الماضيين او الدرسين الاخيرين في غزوه خيبر اليوم ان شاء الله رب العالمين مع اهم غزوه في تاريخ الاسلام كله فهذه الغزوة هي التي فتحت صفحة جديدة للإسلام ولدولة الإسلام ومكنت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في الأرض وهي الغزوة التي بعدها يعني استشعر الصحابة رضي الله عنهم أن الدين قد تم وقد اكتمل وظهرت أو ظهرت كلمة الله عز وجل وآيات الله سبحانه وتعالى وأوامره ونواهيه على هذه الخصيصة وعلى تلك الأرض فلقد بلغ الرسول الأمانة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة كما يعني أمره ربه ربه سبحانه وتعالى هذه الغزوة طبعا التي حضراتكم قد استشعرتم من هذه المقدمة أنها فتح مكة إذا الغزوات أو فتح مكة بالذات يعطينا صورة لثمرة الصبر كما وضحنا ربما يمكن في الجمعة أو الاثنين الماضي أن النصر مع الصبر الفرج مع الكرب العسر بعد اليسر ليه؟ لأن الإنسان لا يستشعر أن النصر نصر الا اذا هزم طلع هزيمه الاول لما يجي النصر يستشعر طعم النصر واحد قعد 20 سنه مثلا ما يعياش ابدا تقول له الصحه كويسه يقول لك اه لكن لو عيش سنتين ثلاثه وجه ربنا شفاه تقول له الصحه كويسه يقول لك اه دي الصحه ما فيش احلى منها اه دي طالعه من قلبه ايه عن قناعه لانه جرب المرض وجرب الايه واحد ما حلتوش ولا مليت قعد يستلم بالله ما حدش ربنا راح فتح عليه يقول له المدى نعمه يقول لك ايوه هتقول لي نعمه آه. لأنه يعني شاف رأى الفقر بعينيه ورأى المال بين يديه فعلم نعمة المال التي آلت إليه فالإنسان لا يعرف نعمة الشيء إلا إذا رأى ضدها ولذلك الله عز وجل يمنع ال ال ال يعني كما قال العلماء وكما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة لأن الرحمن صيغة مبالغة من الرحمة الرحمن أكثر اتساعا في رحمتها من الرحيم فالله عز وجل في الدنيا يرحم المؤمن وغير المؤمن العاصي والمستقيم المنحرف والفاسق والسائر على طريق الله كل يرزقه رب العباد سبحانه اما في الاخره فلن يرحم الا الموحدين ولذلك قال الكليم عليه السلام يا رب الست بنا ارحم من امهاتنا بنا يا رب رحيم بينا ارحم من الام باولادها قال بلى يا كليمي نعم قال فلم تعذب خلقا من خلقك في النار مش ممكن امها دي, دي يوم القيامه ترمي في النار طب انت ارحم من الام دي ازاي ترمي واحد في النار من مخلوقاتك وانت احن عليه من امه قال يا موسى ازرع زرعا وسؤال وجيه من سيدنا موسى والله مش وجيه سؤال حلو وجيه اه ازاي انت مش ارحم من الام بقى لا اه طب ازاي طب الام عمرها ما ترمي ابنها في النار تفجر عليه تنقذه يا كليمي ازرع زرعا فزرع نبت الزرع احصد يا موسى حصد قال اعطيت زرعك يا موسى قال نعم يا رب اما تركت في الارض شيئا قال لا يا رب ولا شيء قاعد قال تركت ما لا فائدة فيه فتح شائش على هلوك على نباتات طفيلية على نباتات ضر على علي على مش عارف ايه على سرير حاجات مالهاش فايدة سبحان الله تركت ما لا فائدة فيه قال وأنا أدخل النار ما لا فائدة فيه ما كانش له فايدة نقول له اؤمن ادخل في الإمام مش راضي تعالى عند الجماعة الخيرين المتطرفين بتوع المساجد يقول لك لا دول وحشين دول شكلهم سم حتى شكلهم كده مش مريح شكلهم مش مريح ما شكلك أنت البعيد المريح سبحان الله ها يقول لك قاعدين مجموعين حوالين واحد قابل زي حالتهم كده قاعدين قالوا لك قال مش عارف ايه وقال يقول له حاضر حاضر ايه يا اخي عايز ايه او مصور في المسجد ولا ايه ها لكن سبحان الله ان شوف كلام ربنا بقى يريحك ازاي ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون يا سلام يا كلام الله يا جميل ما اجمل من كلام الله كلام ان الذين اجرموا الكلام ده بنقوله لاولادنا اللي بيزعلوا والجامعه فتحت بقى بدا الاساتذه ينقروا فيهم وينقروا في الاساتذه ها ويقول الشيخ قال لي ايه الشيخ ايه طب تمشي انتم متدربين في الجامعه كمان انت كمان هتدخل الدين جوه الجامعه ده جامعه مدربين المهم يعني اه فاقول لك انت هتقلبوها المهم سبحان الله ده عايزين نعدلها ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون يا سلام يا الله واذا مروا بهم يتغامزون يعني شوف بالله عليك دي كاميرا فيديو ولا مش كاميرا فيديو؟ تبقوا صوره ولا لا؟ الكلام ده من 1500 سنه لكن الصوره حاليه ولا مش حاليه لان القران يخاطب كل مكان وكل زمان شوف انت شايف المجرمين بيضحكوا على الناس تخيل مثلا مثلا يعني جماعه على الشط بالمايوهات ستات ورجال وفجاه طلعت عليه واحده منقبه ولا مخمره يعملوا فيها ايه؟ ما نغروهاش يعني يضحك عليها يبقى شوف الذين يعني هي صح وهم الغلط هم اللي عرايه وهي اللي متغطيه لكن شوف سبحان الله الصاعده انقلبت ازاي فاذا مروا بهم يتغامزون شوف شوف شوف شوف شوف عامله روحها ازاي عامله روحها ايه مغطيه روحها مالها ستر روحها ها؟ احسنت الى من ينظر اليها لانه لا يرى شيئا فبارك الله فيها اكثر الله من امثاله ها؟ لكن لهم حزين هو زعلان طب زعلان ليه؟ لولا انك مريض القلب لولا انك لص تريد ان تسرق بعينيك ما لا يحل لك صحابي ها ماشي رايح الجامع راى امراه جميله فنظر اليها وبص عليها يا ست مش راح لابس لها وش وماشي راح لابس في حيطه راح فاتحه دماغه الراجل من صراحته قال والله لن امسح الدم حتى اتي يا رسول الله يا اخي الناس مش تكلم الشيخ تعمل انك واد اه والله ده الشيخ يا سلام ده انا لا تقول لي انا ب- بخلي بعامل مراتي كويس وبكلمها بادب وبقول لها الكلام اللي انت بتقوله وبعمل تديل في الظهر كده بس ده راجل ده راجل مرعب ده انا لو قلت على الحقيقه يدخل فيها شمال فلسفه وزفر يا عم ده احنا اتجنبوا يا اخويا سبحان الله لا ده الصحابه لا والله انا مش همسح الدم الا يروح لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يقصد جبينه وما قالوش ده انت مش هتورد على جنه ده انت رايح تستنى هي لا ابدا قال له اجلس عسى ان يجعل الله لك مخرجا يمكن يا اخي ربنا يكرم اقعد تهتز السماوات السبع وينزل جبريل قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن يا سلام يا سلام على تعليم او تعليم القران لامه القران صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام بين يدي فتح مكه لابد من الحديث عما حدث ما بين صلح الحديبيه وفتح مكه صلح الحديبيه سنه 6 هجريه فتح مكه في رمضان في العام الثامن للهجرة يبقى في بينهم ايه سنتين بالضبط 22 شهر صلح الحديبية كما تكلمنا عنه من قبل ولكن اوجد في بساطة ان جاء سهيل بن عمرو على رأس المفاوضين القرشيين المشركين من مكة ليفاوض الرسول صلى الله عليه وسلم الا يدخل الى المك الى مكة ولا يعتمر هذا العام ما يدخلش مكة السنة دي ما يعملش عمرة يرجع من حيث اتى ولكن نكتب شروط المعاهدة ايه الشروط كما تعلمون كان الشروط ظاهرها في اجحاف او ظلم بين واضح ظاهري للجانب الاسلامي اولا ان تتوقف الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنوات عشر سنين خلاص بطلوا حروب الرسول صلى الله عليه وسلم بما اراه ربه راى ان هذه فتره لالتقاط الانفاس ولنشر الدعوه ويتهيأ الحبيب صلى الله عليه وسلم لنشر ما بلغه الله به يعني الرسول ما بعثوش ربنا ما بعثوش عشان يحارب الناس ويقاتل ولم بعثه مبشرا وهاديا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم فهذه هذا هو البند الاول البند الثاني من اراد ان يدخل في حلف محمد فليدخل ومن اراد ان يدخل في حلف قريش فليدخل اللي عايز ينتحي يبقى في حلف المسلمين وتحت رعايتهم يتفضل واللي عايز يدخل في حلف قريش بقى يتفضل خلاص حريه حريه الانتقال تبع الاحزاب او الاحلاف قبل وجود الاحلاف في العالم النقطه الثالثه ودي اللي كانت غريبه شويه ان جاء رجل من قريش مسلما الى رسول الله رده الرسول الى قريش وان ذهب رجل من المسلمين مرتدا من المدينه الى قريش لا تعيده قريش الى رسول الله الشرط ده ظاهره صح ولا غلط غلط ظاهره تقبله ولا ما تقبلوش انت ولذلك انا ما نقبل ظاهره ما نقبلوش ظاهره لا يقبل ازاي يعني ازاي واحد جاي من المشركين قد اسلم رجعوا ثاني بيعملوا فيه العمايل اعترض عمر قال لا اوافق على هذا يا رسول الله لا ما توافقش على الحته دي البند ده غلط قال له اسكت يا عمر قال لا يا رسول الله قال له اسكت يا عمر لان عمر برضه مش مقتنع يا رسول قال له يا عمر اني رسول الله ولن يخزيني الله ابدا فسبحان الله العظيم اسمع بقى الاجابه الغريبه من ابي بكر قال يا عمر اسكت انه رسول الله ولن يخزيه الله ابدا فبقى لا زلت بقى شغال الهي مريض ما نصدق الامه يعني كده بالله ها ولذلك قال لنا اهل العلم لا تغتر بمصاحبه الصالحين ما يبقاش ده غرور يا غرور ده بالعكس تعمل زي ما بيقولوا تعمل زي اللي بي- بي- بيقولوا لك او بي- القدوه بتاعك تعمل زيه لا تغتر بمصاحبه الصالحين فان عبد الله بن ابي كان يصلي خمس صلوات خلف رسول الله وهو في الدرك الاسفل من النار أيوة. فوقعت المعاهدة عاد الرسول إلى المدينة دخلت خزاعة في حلف رسول الله ودخلت بكر كذلك فهناك من دخل في حلف قريش فصارت الأحلاف وتعارف عليها دول تبع محمد يعني صلى الله عليه وسلم العرب يقولوا كده هؤلاء تبعا لمحمد و- والمسلمين في المدينة ودول تبع آه، أبو سفيان كزعيم لقريش في مكة خلاص ظل هذا الأمر اسمع بقى الأحداث الخطيرة اللي حصلت في هذه الأونة رئيس المفوضين سهيل بن عمرو يعني انا بمثله يعني بس قبل الإسلام الداهية اليهودي في سنجر هذا ده بالظبط نفس الدهاء واللؤ والحوط سهيل بن عمرو بيوقع المعاهدة فإذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو جاء من مكة معلنا إسلامه أمام رسول الله موقف يمتحن فيه الحبيب امتحان صعب احنا لسه موقعين البند ادي واحد جاي اعلن اسلامه الرسول هيعمل ايه؟ مسألة صعبة ولا سهلة؟ موقف صعب طبعا وده مين؟ ابن زعيم المفوضين ابن وزير الخارجية القرشي اه كل شوية تطول على ربنا يضحكك في هناك هنا ما تعيطش فالأمر غريب قال أبا جندل قال نعم يا رسول الله قال عد إلى مكة قال يا رسول الله يفتنوني في ديني قال أبا جندل إن محمدا لا يغفر عهدا عاهد به أحدا أمام الله طب في معاهدة في كلمة طلعت من روحي لأن الإطلاق يقول يا رسول الله يفتنوني في ديني أنا عايز أنقل الكاميرا أوام على وجه عمر بن الخطاب لك أن تتخيل ماذا كان موقف عمر عارف يعمل إيه؟ يربط على ظهر أبي جندل ويقول سوف يجعل الله لك مخرجا أبا جندل فاصبر يبقى عمر هيدي خلاص طبعا هو ليه الرسول قال كده سمع وطاع ولذلك شوف القرآن قال إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يا سلام يا سلام على آية النساء الأولانية ويا سلام على آية الأحزاب دي سبحان تقراهم كده في منهج المسلم السمع والطاعة لله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا عاد أبو جندب بدأت مكة تحبس الشباب المسلم المتطرف في مكة قالوا أنا كده نتيجة إسلامهم مخافة أن يلحقوا بمحمد هم قالوا إيه لابد أن يحبس كل من عند كل مسلم من عنده أنت عندك ابن مسلم أنت عندك ابن أختك عندك ابن أخوك عندك عاد وغيره إيه شباب احبسوهم كم من ضمن المحبوسين من الشباب المسلم المتطرف في مكة ها واحد اسمه أبو بصير الله يرضى عليه أبو بصير ده شاب قوي جلد فارس شجاع سجنه أبوه وعمه عشان ما يبلدش لانه اسلم ففر من السجن ووصل الى المدينه دوروا عليه راحوا قاعدين اثنين وراه عشان يقولوا للرسول نفذ بنود المعاهده ورجع لنا ابا بصير ده تخيل انت واحد ساب مكه ومشي 480 كيلو على رجلين ها مش الوقت ساكن في ميدان التركي ميدان ايه عند الأرمان ها عند جنينة الأرمان وهو في جامعة القاهرة قلت لك يا ابني امشي شوية يا حبيبي امشي شوية رجليك يا ابني وفر فلوس أبوك الله يبارك لك يا ابيب كتر خير الله يعينه امشي شويه رياضه يقول لك لازم الرياضه كل يوم تمشي 10 كيلو مش ماشي واحد ماشي يتفتح عارف المسابقه بتاعت المد ها اللي بيمد دول الماراثون ها شفت الراجل الرياضي بيقول لك الماراثون ها اختراق الضحيه هو دي افضل ماشي بس مفيش دلوقتي نمشي فيه امشي امرك الى الله كده كده التشريد مقدور على كل حال المهم فمشي 480 كيلو فبعد اثنين وراه يجيبوه قال الرسول ابا بصير نعم يا رسول الله قال عد معهما رسول الله قال انا خلاص انا جيت المدينه قال لا ما كنت لاقيك بعهد عاهدت قريشا عليه امام الله حب حب وده عهد اصل يعتبر عهد الله ومن اوفى بعهده من الله الذي يتمثل في رسول الله راح الاثنين واخدين ابو بصير مقيرينه ها واخدينه عشان ايه؟ يحاكموه في قريش ايه اللي خليك تهرب من السيف؟ ومين اللي شجعك؟ ومين اللي مولك؟ يعني المهم كده وهو في الطريق عند ابيار علي عندنا اللي راح يعني المدينه متعب الاماكن اللي احنا الحته اللي بنحرم منها لو احنا في المدينه عند ابيار ابيار علي في الحليفه وقاعد كده فعارف ان واحد من الاثنين دول عنده سنه غرور بال- بالقوه بتاعته قال له سيفك هذا ماض ام غير ماضي؟ سيف دعك يعني سيف كويس ولا منظر؟ قال بقى آه انه سيف ماضي قال له ارنيه فروني كده الراجل فابو بصير مخيرين قال له انتظر حتى ابوك وثاقه ماشي راح فاتت وثاقه راح واخده اولا راح قطع رقبه الرجل وجري ورا الثاني الثاني قال فكيت على المدينه الرسول بيسلم في صلاه العصر فراى الرجل وقد يتطاير الحصى من تحت اقدامه زي 12 كيلو كرش ولا عسكري في 67 قال لابد ان هلعا قلب هذا عند الإخ- في حاجه هو داخل وراح داخل المنزل وقاعد جنب الحبيب المصطفى امان آه، شوف وان احد من المشركين استجارك فاجره يا سلام يا سلام على العظمه بتاعت الاسلام اجيب المشرك ها وبعدين سمعوا كلام الله وابلغه مأمنه لانه مش عارف لكن لما يظهر لي عداوه يبقى موضوع ثاني ابو بصير جاي جري ورا الرجل قال له ابا بصير نعم يا رسول الله قال له لقد امنته فال النبي صلى الله عليه وسلم اعجب بشجاعه ابي بصير بس مش عايز يقول ولا عايز يرجع يعني نفسيا ده بشر عايز يرجعه للناس اللي بتعبد ده بنى عدوهم ياخدوه قتل حارس وكان يقتل الثاني يعمل ايه؟ قال له يا رسول الله اجعل لي خمسه مع هذا الرجل يعني اعتبر ان انا في حرب ودخلت حارب الراجل ده فاخد خمسه اللي معاه على اساس ايه؟ انا دحقت في الغنيمه وبصير نبيل وشاعر وفارس وصحابي رضي الله عنه انا عايز اخد خمسه اللي مع الراجل ده قال له ابا بصير ففات ما اخذت من القتيل الاول اسكت بقى طب احنا رحنا لك اللي انت ايه؟ قال يا رسول الله لا تعدني الى قريش قال لا اذهب اذهب حيث شئت ولا تمكث في المدينه لان نصوص المعاهده بتقول ايه؟ ان لو واحد يروح عند ما بيقعدش في المدينه يرجع تاني حد يرجعه ما قال له روح أيوة الحته اللي انت عايزها بس المهم ما تبقاش ايه؟ تحت مسؤوليتك ابو بصير لسه ساب الحبيب المصطفى بخطوات فهز النبي راسه قال ويل امه كلمة عربية دليل على يعني ايه؟ يعني شدة الاعجاب، احنا بالبلد بنقول عليها ايه؟ يقول له ما مثلا عايز تعبر عن اعجابك لوحده، الله يخرب بيته بقى النبي مثلا يعني بس بالله بس مش معناها كده الرسول كده يعني ويل امه يعني كلمه يعني تدل على الاعجاب من رسول الله هذا الايه لابي بصير ويل امه يريدها حربا اه لو كان معه رجال الله الله الله الله الله ده بقى كلام ايه واضح ان الحبيب بيديله الاشاره الخضراء ده كلام على الفارس ده بس لو انت عايز عايز حرب ويذبح فيها برضه ها بس لو كان معاه رجاله واحده الكلمه انتشرت وصلت الى مكه بدأوا المسجونين من الشباب يتسربوا واحد واحد وألحقوا بأبي بصير الذي اعتصم في منطقة تسمى بالعيش شمال المدينة بعيد عن خارج في المدينة ودي كانت مدينة مكان فيه شجر ونخل عاملة زي غابة فاعتصم فيها وقعد شغال بقى للقوافل اللي جايه من الشام على حدود المدينه رايحه على مكه يروح طالع على القافله واخد اللي معاه. الامر بدا يستبحث فقد لحق به من سجناء مكه 300 فسوى ومن ضمن اللي لحقوا بيه ابو جندل ابن سهيل بن عمرو بعينه النائب بتاعه عمل دوله فقسم الجيش الذي معه الى خمسه فرق او الى خمس فرق اي قافله من جايه رايحه قريش ولا جنب قريش يروح جايب سمعت المساله دي في قريش فبدات المجاعه تلاحق قريشا ومكه المدد اللي رايح من التجاره اللي رايحه للشام مقطوعه واللي جايه من الشام مقطوعه وكله ايه ابو بصير ما لا بياخد وابو جندل ما لا بياخد يعملوا ايه؟ راحت قريش بعت ابو سفيان للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يلغي البند اللي في المعاهده بتاع اللي يروح من المشركين مسلم الى المسلمين يعيده المسلمون واللي يروح من المسلمين مرتد لقريش قالوا لا لا لا اللي عايز لسه ما يروح براحته مش عايزينه شوف النصر كلما ربنا سبحانه وتعالى يقف في جوار المستضعفين والانسان لما يصل اقتداد الله ويقف على بابه وتكاد الدنيا باسرها فلا مفيش كان سبحان الله قال ايه؟ قال من سار في طريق الله عز وجل عاش امنا في ارض الله ونام امنا في ارض الله طبعا قال الحكيم العربي واذا العنايه لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن امان لان عتبه ابن ابي لهب فاكرينه اللي كان هو واخوه عتيبه كانوا هي اولاد ابي لهب امهم ام جميل كانوا يزوجهم ايه؟ ام كلثوم ورقيه بنات النبي فلما جاءت الرساله ام جميله قالت لا لا لا لا ما ينفعش الجوازه دي ما تنفع ده احسن البنات يبوظوا اخلاق ال- ال- ال- الولدين بتوعي يخلوهم يسلموا يبقوا ارهابيين لا ممنوع فآذى عتبة الرسول عند الحجر الأسود بدأت الدعوة فالرسول بص له كده ثم نظر إلى السماء فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك بلغت أبا لهب دعوة رسول الله يا عتبة طالع في رحلة مع أصحابه أبو لهب راح ماسك الولاد الشباب اللي رايحين معاه قال لهم يا أبنائي علمكم على عتبة قال ليه خير اشمعنى يعني عتبة قال لأن محمدا قد دعا عليه ودعوة محمد مستجابة الله يبقى هو الكافر عارف أن المؤمن عارف امال ايه؟ أقول لك حاجة القرآن قال ايه؟ قال على ألسنة قريش يخاطب الحبيب صلى الله عليه وسلم لئن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا لئن نتبع الايه؟ الهدى يبقوا معتنا الرسول على ايه؟ الله امال مستني ايه؟ يعني بالله عليك اللي يقاوموا التيار الاسلامي في بلاد الاسلام عارفين انهم على هدى ولا مش عارفين؟ عارفين اوعى تقول مش عارف ده بيصعبك ده عارف وعارف ده وعارف ابنه المهم خلينا في عتبه فبالليل نايمين عتبه قام واحد قام من اللي معاه هم ايه بيناموا بالليل يناموا وسطيهم يمشوا يعملوا حلقه وهو في النص إيه؟ ده هذا المنطق وبعدين واحد بالليل قام قال اشعر ان اسلا يتشممنا الواحد ليه؟ هو الاسد بيشم ده بياكل على طول هو لسه هيشم اتاري الاسد بيدور على الهدف ها؟ فلما شم عتبه جره من بين اصحابه فاكله اللهم سلط عليه كلبا من كلابك سلام مش عرف الاسد ان ده اللي هيتاكل فدعها لله ده الحجاره اللي من سجين اللي جعلت اثرها وجنوده كعصف ماكول والحجاره اللي القيت على قوم لوط ربنا قال عليها مسومه عند ربك المسومه يعني ايه معلمه مكتوب على كل حجر اسم من يقتله الحجر اللي ينزل على فلان ما ينزلش على فلان خلاص واذا المنيه انشرت اوفارها البيت كل تميمه لا تنفع يقال يعني ان معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه في مرض الموت عنده 88 سنه قيل له ان ابن عباس يريد ان يزورك يا امير المؤمنين كي يعودك فاللي حواليه قعدوا يشحنوا معاويه يا امير المؤمنين شد حيلك احسن ده من من بني عبد مناف ويفرح بيك قاعدين يشحنوا ان رفقاء سوء قال لبسوني لبسوني لبسوا بيه اسندوني حطوا المخدات بتاع شعار راعوا وبعدين ايه دخل ابن عباس كيف حالك يا امير المؤمنين قال مهما تنزل بي الحادثات فانني لريب الدهر لا اتضعضع يعني برضه لسه ايه لسه في قوه اني لريب الدهر لا اتضعضع فترسل ابن عباس وقال واذا المنيه أو- انشبت اوفارها البيت كل تميمه لا تنفع فما ان خرج ابن عباس حتى سمع صراخ الناس على معاويه لما المنيه تيجي اهو ده ملك الموت اللي لا تقول لي مصفحه ولا مش مصفحه يقول له بعد اذنك ممكن الموت تروح جدك جدك مين جدك ولا جدك ده لا بيستاذن ولا بيقتحم ولا دستور اهل البيت انا ملك الموت ده بزرقه لا طب يدخل يقول لك يا اخويا كده كان بيشرب كوبايه شاي عمل كده عمل كده يعني ايه؟ ماشي جاء أجله كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يا سلام لو أن قوم يعلمون لما ظلم الظالم ولا ما ارتشى المرتشي ولا ما انحرف المنحرف ولا ما كذب الكذاب ولا ما دبج الناس التهم للبراء من الناس حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الذين لا يشمون ريح الجنة ما ما يشموش ما يشمش وإن ريحها لا يشم من مسيرة 500 سنة مين يا رسول الله؟ قال المتفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب لحاولوا يلصقوا تهم الناس البريئه والعلم تطور ايش منتجه ويشيل لك جمله ويحط لك جمله طب تعالى نعمل لك شريط اخلي الناس تقول الراجل ده افسق الناس نقرا ولا نقرا بالاجهزه الحديثه ها شيل كلمه ويحط كلمه واجهزه تظبط الصوت و... يعني فلو يعني حصل ل- ل- لاخ من من, من اخوانك كده يبقى ادعي له بالخير لان سبحان الله التيار تيار الباطل يقاوم وتيار الحق غالب ان شاء الله رب العالمين لان الله غالب على امره والله هو الحق المبين اتوحدوه لا اله الا الله قالوا لا يا محمد بقى انت تشطب البند بتاع حكايه اللي, اللي عايز يسلم يروح يسلم اللي عايز يرتاح انما مالناش دعوه تلغي دي فيبقى اذا الشرط ده جاء لصالح المسلمين ام لصالح قريش يا سلام شوف الرؤيه بتاعت سيدنا رسول الله فين ها شوف رؤيته فين هو باصص فين بما اراه الله ها؟ سبحانه وتعالى يرى, يرى ما لا نرى مما اراه الله رب العالمين يسمع ما لا نسمع صلى الله عليه وسلم بما اسمعه رب العباد سبحانه ارجع بقى الى ما حدث قريش دي الجماعه بتوع خزاعه بني بكر بيحجوا بيعملوا عمره وكان بين قريش وخزاعه في الجاهليه دم ودارات فهجموا على خزاعه داخل المسجد الحرام وهم يصلون فقتلوا 25 رجلا وجري وراء الباقين فقتلوهم ولم يبق الا رجل هو الذي استطاع ان يلحق الى المدينه ليبلغ ويبلغ رسول الله. الرسول كان يصلي بالمسلمين وسمع صوتا وجلبه سمع صوت وجلب خارج ال- ال- ال- المسجد فسلم وسمع الرجل يقول اسمع بقى ايه الرجل ال- ال- الصحابي اللي من خزاعه الذي قتل اهله ماذا يقول؟ اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأسلدا يعني بيحلف بيننا وبينه بالمسلمين يعني قد كنتم ولدا وكنا والدا يعني يا محمد انت احنا برضه انت طبيت بني سعد فكنت عندنا طفل صغير واحنا كنا ال- يعني ال- بمقام الوالد لك قد كنتم ولدا وكنا والدا ثم اسلمنا ولم ننزع يدا من ساعه ما اسلمنا واحنا ما زلنا ايدينا في ايديك يا رسول الله ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا فانصر هداك الله نصرا وادع عباد الله ياتوا مددا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجردا في زيلق يجري كالبحر مزبدا قرم لقرم من قروم أصجدا هم بيتونا بالويل ضجدا وقتلونا ركعا وسجدا وجعلوا في فداء مرصدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهم أذل وأقل عددا فإذا بالرسول تنهمر الدموع من عينيه وقال يا عمرو بن سعد اللي هو صاحب هذا هذا الشعر وصاحب هذه الرسالة لا نصر إن لم أنصركم سبحان الله يدعو الرسول على نفسه لا نصر إن لم أنصر عمرو بن سعد قريش لما قتلوا ال ال 25 من خزاعة قالوا نلحق اوام قبل حد ما يبلغ المسلمين والرسول في المدينه نروح احنا اوام عشان نتفاهم في الموضوع احسن لو ان الامر وصل للمسلمين هيجوا ايه تعتبر المعاهده كده ايه بتاعه الصلح الهدابيه اللي وقفت وهيهجموا علينا وال- واصبح المسلمين اقوياء كان من ضمن اللي هجموا على مسلمي خزاعه وبكر ثلاثه من من كبار قريش من ضمنهم سهيل بن عمرو انت كنت زعيم المفاوضات انت اللي تنقض المعاهده فلما قالوا نبعت مين اللي كان معترض على قتل الناس في الحرم ابو سفيان قال طب انا هروح التقي بالرسول في ايه في المدينه راح اول ما راح خبط على بنته على ابنته ام حبيبه سيده رمله بنت ابي سفيان زوج رسول الله الله ده ابو سفيان كان حما الحبيب اه لان السيده ام حبيبه كان زوجها مات وهي في ارض الحبشه فعشان الرسول ما يرجعهاش لابيها زعيم الكفر في مكه في هذه الايام ارسل لجعفر بن ابي طالب بن عمه ان يبقى وكيل له في ان يزوجه من ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان فصارت زوجا لرسول الله دخل بيت عند ام حبيبه رحبت بابيها فتعبان من الرحله جاي يقعد على السجاده اللي بيقعد عليها الحبيب راح ام حبيبه حطاوي السجاده من تحتيه لو فهم ما هذا يا بنيتي قالت يا ابتي هذا فراش رسول الله وانت مشرك نجس ولا يجلس على فراش رسول الله نجس لا الدين بقى ما عطلكش بالبلد يعني ها بالدين ها، ما ما ما ما فيهاش مجاملات لكن احنا ما ضيعناش لا المجاملات لا في حلال وحرام قال لا ما ينفعش والله لقد اصابك بعدي سوء يا ام حبيبه ها، ده كلام فذهب الى الرسول في المسجد طبعا هيكون سؤال عن الكون الله انت مالك بتقول لي ابو سفيان دخل المسجد الراجل الكافر ده دخل المسجد ومش عارف ايه دخل المسجد ما كان لسه ما نزلتش الايه في سوره التوبه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا اذا كان المسجد لا يحل الرسول لجنب ولا لحائض فكيف بمن لا يؤمن المهم فدخل ابو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينه التقى بوفد من خزاعه طالعين من المدينه قال يا ترى هم قالوا ولا ما قالوش انا هسال اين كنتم؟ قالوا كنا في تجارة في يثرب في المدينة قال هل قابلتم محمدا؟ قالوا وما لك أنت؟ مالك أنت؟ قالوا له تمام إيه دخلك أنت؟ فعايز يعرف هم قالوا له مال- ألم تلقوه؟ قالوا ليس لك أن تسأل فالناس بتقول بادئين كده اديك إجابة اجتمعتوا؟ قال نعم مؤتمر الصحفي عملت اجتماع اه الطرف الى اطراف اه الطرفين قعدنا على مائدة المفاوضات وعلى ما اتفقتم على البنود الموجودة في جدول المقترحات وكان عبارة عن ايه؟ آه، ربما ينشر بعد ذلك في وسائل الاعلام. طب يعني ما فيش نقاط محددة اتفقتم عليها؟ والله قد تشاورنا وجرت المحادثات في جو من الود والصفاء. واياك تاخد من الراجل كلمة وتحمد ربنا انك لا صحفي ولا اعلامي لانك يعني ما هو الراجل ما طلعش كلام. لا ملوش لا لون ولا طعم ولا ريحة. المهم فابو سفيان مش عارف يا ترى هم مأدبوب ولا مأدبوب. دخل على الحبيب المصطفى. قال يا محمد هو مش عايز يقول احنا عملنا احنا قتلنا احنا قال لك انا ما قلتش دي. نريد ان نطيل امد المعاهده قال له هل حدث شيء يا ابا سفيان؟ شوف الرسول برضه هو لا سمح الله حصل حاجه انت ايه طالب ليه بيطالب معاك؟ هو لا سمح الله في حاجه حصلت؟ سيدنا الحبيب من الذكاء قال له هل حدث شيء يا ابا سفيان؟ وفي حاجه حصلت؟ هو مش عايز يقول له احنا قتلنا لان لو قال احنا قتلنا طب تعالى بقى استنى هنا لما نشوف ال ها؟ قال له يا محمد اسالك بالله وبالاهل وبالعشيره ان نطيل امد المعاهده برضه ايه؟ يعيد المساله ثاني فالرسول برضه قال له طالما لم يحدث شيء فالمعاهده كما هي حصل مننا نقص ولا ادرام ولا نتائج حصل ابو سفيان ما استريحش قال اروح لمين؟ اروح لابي بكر ابي بكر قال له نعم قال له اشفع لي عند محمد ان نطيل امد المعاهده قال له انا لقيته يا ابا سفيان انت مش قابلته؟ قال نعم قال القول ما قاله رسول الله أما سبحان الله خلاص؟ قال والله لو رأيت الذرة الذرة اللي هو الذرة بتاع الهواء ها؟ لو رأيت الذرة تقاتلكم لقاتلت معها تقول لي اروح اشفع لك عند الرسول ده لقيت الهواء بيحارب تحارب مع الهواء ده صعب قوي قال له روح فين روح فين لعلي بن ابي طالب سيدنا علي رحب بيه في بيته اهلا وسهلا يا علي قال له نعم قال له اشفع لي عند رسول الله يعني يطيل زمن المعاهده قال له هذا امر لا نكلم الرسول فيه معقول انت كلمته خلاص ما حدش يقدر يتكلم ما ينفعش يا فاطمه قال بقى الشعي لي عند ابيك قال وما لي وما لهذا الامر الحسن والحسين قاعدين بيلعبوا واحد عنده اربع سنين واحد عنده ثلاث سنين راح ماسك الايه شوف شوف شوف شوف عز الطاعه وذل المعصيه يمسك في الحسن والحسين يقول ايه يقول لي تأتي معي لتشفع عند جدكما ان يطيل امد المعاهده ياه شوف الامر يوصل ازاي قول ربنا يحب ينصر حد يتسع بطفل ثلاث سنين شوف بطل اللي عنده ثلاث سنين يمكن ما بيعرفش الثلاث سنين خلاص قال ده عايز دول اللي يشفع ويحلل قلب امهم بقى يا فاطمه اجعلي صبيان يعني اجعلي الصبيين دول يعني يحكينا دماء العرب هذان صبيان صغيران ما لهما بهذا الامر ايه دخل العيال بالله في شغل كبار بالك قال طيب يعمل ايه يعمل ايه راح لسعد بن عباده صاحب الانصار احنا لازم لازم نشوف شوف الدبلوماسي برضه هو مش عايز يا ده قاعد نفس الكلام يعني يا رب فين اروح مكه ازاي هيقول زعيم قريش ما عرفش يفاوض مع مع المسلمين ومع ازاي راح راجع على علي بان ابي طب يا ابن عم حبيبي يا ابن عم اشمعنى ابن عم دلوقتي اشمعنى ابن عم ابن عم ده هو اللي اتعرفت فيه متزوج يا ابن عم قال ابا سفيان هذا امر لا يكلم الرسول فيه خلاص ده الموضوع قال له اشر علي قول له طيب قصد قال له اجر الناس على الناس يعني خلي الناس يخشوا في جوار بعض وخلاص وامرك الى الله هتعمل لهم فخرج في شوارع المدينه كل لقد اجرت الناس على الناس يعني كله على ايه في حمى الثاني وخلاص بقى أنا هعمل لكم ايه وراح ماشي عاد الى مكه كما يقولون بخلق الحنين فالرسول صلى الله عليه وسلم نوى في هذه اللحظة يعني المعاهدة ايه؟ تعتبر ايه؟ انتهت نقطة ده فتخذ على فتح مكة بس مش عايز يعرف حد فقال يا عائشة جهزي لي الرحلة والحاجات يعني المطلوبة لأنني عزمت بإذن الله على غزو قريش في عقر دارها ولا تعلمي أحدا أنا واقف عند الحتة دي أول دلوقتي في المنظر اللي جاي ونشر في بقاع الجزيرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصومن أول رمضان في المدينة اليوم بالله يقول لمسلم يجي على أول رمضان فين؟ في المدينة بالسلاح وبالعزة بتاعته بس على فين؟ أرجع دخل أبو بكر لقى عائشة بتجهز الإيه؟ زي حاجات السفر قال لها الرسول عازم على غزوة فأومأت أي نعم قال أيغزو نجدا؟ قالت لا أدري يا عبد أيغزو غطفان؟ الله أعلم الجار صح الله اعلم ما مين يعرف ربنا خلاص لكن قال الله اعلم فقد اتى اريد ان يغزو قريشا الله اعلم راح بقى قال الله هي مش راضيه اجابه اسال بقى الرسول نفسه ده مين ابو بكر كاتم سره اعزمت على الغزو يا رسول الله قال نعم قال الى اين قال حيث يشاء الله برضه شوف رغم ذلك أبو- مش عارف مش عايز يعرف ابو بكر ليه؟ لان الرسول حريص ان دي مكه بلد حرام حرمها الله عز وجل ان يقتتل فيها وتسفك فيها دماء فهو عايز ايه؟ عايز يفاجئ اهل مكه بوصوله فمش عايز اعرف حد انا عايز اقف عند الحته بتاعت السيده عائشه دي كانت من السر اه شوف الرسول قال لها ما تقوليش فهتعرفي لابوها انت العكس عايز تنشر اي سر قولوا للست رسول الله اوعى تقول اوعى تقول آه. اضمن ان رويتر واسودة بريس وتاس وكل حتى يمكن تلاقيها في دائره المعارف البريطانيه المهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يتجهز له عشرة آلاف مقاتل ودي أول مرة يتجهز هذا العدد لدرجة أن من ضمن أن قبيلة أسلم اللي اتكلمنا عنها اللي فات اللي, اللي, اللي كانت جوار قبيلة إيه؟ غيرها بتاعت أبو ذر جهزوا 1000 في الفرسان بتوعهم فالرسول لما كان بيستعرض القوات فلقي قبيلة أسلم والألف فارس صف واحد فسر الرسول لهذا منظر حلو تخيل 1000 فارس واقفين بالسلاح فوق الفرسان فوق الخيول بتاعتهم 1000 صف واحد كده منظر طبعا آه، فالعشرة آلاف محدش يعرف هم رايحين فين جمع الرسول أركان حربه صلى الله عليه وسلم و- وكانوا عبارة عن ستة أبو بكر عمر عثمان علي أبو عبيدة سعد بن أبي وقاص ويقال سعد بن عبد بن سعد بن عبادة ويقال خالد بن الوليد بس وأعلمهم أنه قادم على غزو وسوف يخبرهم في الوقت المناسب يعني أركان الحرب نفسهم تعطينا واحد فين وراح عمل نقدر نقول بوليس حربي او شرطه عسكريه منعت خروج احد من المدينه تجاه مكه او نجد او غطفان واي حد جاي من هذه الجهات يقبض عليه فورا بناء على قانون الطوارئ الواقع اي حد جاي من النواحي دي يقبض عليه اي حد خارج من المدينه يقبض عليه سياسه امن دوله ولا ما ولا, ولا دي لا وبعدين يعني ال- ال- الخبر معمى عن الجميع عمل قيادة البوليس الحربي او ال ال ال ال ال ال القائد بتاع ال- السرية او ال- الفرقة التي تراقب حدود المدينة ذهابا او ايابا تحت قيادة عمر بن الخطاب شخصيا الدبابة ما بيتهمش لو هيلاقي اي حد ف حاطب بن ابي بلتعه صحابي بدري من بدر رجل حضر غزوه بدر يعني بعت مع واحده ست رساله لسهيل بن عمرو وعكرمه بن ابي جهل ان خلوا بالكم الرسول يريد ان يغزوكم واستطاعت المرأة أن تختبئ في شغاف الجبال وهي خارجة من المدينة حتى لم يرها لا عمر ولا الجنود المكلفون بهذه المسؤولية حتى وصلت بعد ذي الحليفة خلاص بدأت تدخل على الطريق إلى مكة فنزل جبريل يخبر الرسول بمكان المرأة لأن خلاص ما الأمر الشاشة جايبة بقى ما تقولش تروح فين تجي منين تيجي بعتها علي بن أبي طالب وسعد بن عبادة هتلاقوا ست في الحتة الفلانية معاها رسالة يجيبوها منها هوب راح ماسكينها تعال أين الرسالة التي معك؟ ما معي رسالة أه، كلمتين قال لها سيدنا علي لو لم تخرجي الرسالة التي معك لنكشفنك يعني فتشك يعني وناخذ ما معك الست العربية أول ما جت أن حد راجل يلمسها لا إلا دي ممنوع اللمس عربية بقى مش هاتهم طب ادي له شكرا حتى شوف برضه مهما كان أنت موصلة رسالة لكن برضه في أداة فرعية أتاري هي الست ربط الرسالة بشعرها وعاملة عليها تصويرة من غير توفيق طلع لهم الرسالة الرسالة وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راح جايب حاطب بن أبي بلتعة مش عايز يحرجه قال له خط من هذا شوف زي- شوف شوف طريقة التعاون تحت يد رسول الله احنا في حالة حرب صح ولا مش صح؟ حالة حرب ويجوز أي قرار في حالة الحرب خط من هذا؟ قال خط يا رسول الله لا هيقول ايه؟ إذا كان في أمريكا جهاز كشف الكذب طب عند الرسول بقى جهاز ايه؟ الرؤية عن بعد ها، الاستشعار عن بعد اي حاجه قول ما شئت فقال وما الذي اقدمك على هذا يا حافظ بن ابي بلتعه قال يا رسول الله كل من معي له اهل وعشيره يمنعونه الا انا لي مال وولد في مكه فاردت ان اعلمهم حتى يحتاطوا لمالي ولاولادي يعني الراجل كان نيته وقصده المحدود عمل حاجه خاصه من غير استشاره القائد وظن انها خير قال ما ما انا من طرف يا كده انا مشيت كده سيدنا عمر ايده على السيف لا ارجع الله انت كمان يا حافظ يا ابي بلتعه انا اللي مسؤول عن ال- عن امن الموالي ها طلعت واحده ها وتضحك عليا وتتعدي بتاعه وكمان جاي وادوق الغزوه كلها دعني اقتله يا رسول الله لقد نافق الرجل رباطه نافق قال يا عمر يا عمر اغمد سيفك يا شيخ تعالى تقول كده سبحان الله يا عمر اغمد سيفك ان حافظ من اهل بدر عسى رب العباد لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اني قد اطلعت عليكم فاعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فمالك انت تدخل في الموضوعات دي خلاص تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وراح مطلع سريه ها من السرايا اتجهت قباله نجد عشان الناس تحط في ذهنها ان الرسول مش رايح مكه سريه عسكريه حرك ناحيه نجد يبقى اذا ايه كان دي سريه استطاع لا بقى هو رايح ايه رايح نجد في هذه الآونة قبل بداية تجهيز للمعركة قبل تجهيز المعركة سيدنا الحبيب بعت سرية تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح تسمى سرية الخبط أو الخبط سرية الخبط دي راحت على قرب البحر الأحمر قرب الشاطئ يعني تقدر تقول ناحية نواحي جدة مثلا كده ف أو جدة أو جدة كما ينطقونها آه، وهناك انتهى الأكل والشرب اللي مع الجيش السريه كانوا 700 واحد مع ابي عبيده بن الجراح وتحت قيادته من ضمن الجنود عمر بن الخطاب وقيس بن سعد بن عباده الاكل لما خلص دخل قيس بن سعد بن عباده على احد زعماء القبائل قال بع لي خمسه من الجزور واعطيك بها عشره اوسق من التمر في المدينه بعد شهرين قال له انا لا اعرف عرفت منين قال له انا قيس بن سعد بن عباده طبعا سعد بن عباده زعيم الانصار زعيم الاوس معروف معروف طبعا في جزيره العرب كلها كويس قال له يا ابن اخي الا تكشف عن نفسك من اول الامر قل ما شئت قال لا لن اخذ الا ان تشهد علي قال الرجل اختار هذا على ابو عبيده بن الجراح وبص كده ما كانش يعرف عمر بن الخطاب وهذا قال عمر انا لا اشهد الله يا ابن الخطاب ليه قال هذا يدان الراجل اللي هياخد الخمسه ده قيس ده هذا يدان يعني يبقى مدين يعني ها وليس المال ماله عندما يعود انما المال مال سعد ارجع بلده المدينه يقول له يا ابويا انا تقول له مال انا مش هدفع على حاجه ما اضمنهاش لا يا عمر اشهد لا ابو عبيده يقول له اشهد يا عمر ابو عبيده هو الامين ولا بلد الامير دي هو القائد يا امير انت ها يا ابن الامراء ها فابو عبيده الامير فيقول لعمر اشهد يا عمر قال له اتامرني شوف شوف شوف كلام ده امر قال لا قال انا لا اشهد ده امر يبقى نبيع امر الامير ينفع تعظيم لامر الامير مش امر يبقى ناخد وندي دي ديمقراطيه في الحوار نعم نعم قوي فالمهم اخذوا الخمسه ذبح اول يوم جمل واكل الجيش ثاني يوم ذبح الثاني ثالث يوم ذبح الثالث عمر ما ياكلش بياكل ايه هو الباقيين ما هو معاه فريق برضه مش هياكل بياكلوا القبض بتاع الشجر اللي هو الشوك بتاع الشجر ياخدوه يس- يدقوه ويسفوه لحمه قدامه والضرورات فيه محصوره اه يعني دي كتير دي واسعه في زماننا لكن عمر لا ابن الخطاب ففي اليوم الرابع صوت عمر ارتفع يعني رايه بقى بقى ولا الكل لا لن ناكل من هذه ال- الابل الرابع والخامس بيجوا جمالين راحوا على ساحل البحر بصوا رؤي البحر في المد والجزر رمى حوت ضخم يسمى العنبر هذا الحوت من ضخامته الصحابة فضلوا يقطعوا بالسيوف وياخدوا وياخدوا لدرجة إن خمسة من الصحابة دخلوا مكان العين بتاع الحوت واقفين بياخدوا زي ما تقول بالكوريك من الدهن والشحم بتاعه ي- يشوا ياكلوا عرب بقى وجايين من الجزيرة وحاجة بقى لحم بحر هو ربنا ساقه إليه الطهور ماء والحل ميتة اهو ياكلوا ويعملوا وراحوا واخدين ايه ب- ب- مخزنين بدل مكان الميه والبتاع والحاجات اللي الاكل يخزنوا ايه دهون من الايه و- ولحمه من الايه من بتاع الحوت بعدين سبحان الله العظيم رجعوا الى المدينه فقصوا القصه على رسول الله وحكايه الخمس جمال وسعد بن عباده قال له يا عمر يا ابن الخطاب عندي اربع بتاتين اربع حوائط يعني اربع بتاتين قد اعطيتها لصاحب الابل قصاد يعني الثمن ومع انها بتجيب اكثر من اللي طالبه يعني وسوف اذبح البعيرين الباقيين لاهل الصفه عسى ان يوضع لنا في ميزان حسناتنا يوم القيامه لكن بقى مع تجهيز الجيش مع بدايه الحركه من المدينه قاصدين مكه ومع العشره الاف ومع الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم هذا موعد لقائنا الاثنين القادم ان شاء الله هذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الثاني والخمسون من دروسنا شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري في شرح أحاديث صحيح البخاري عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يذكرنا ما جهلنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه توقفنا في الأسبوع الماضي وفي الدرس الماضي عند أحداث حدثت بين آه، يدي فتح مكة وكان لابد من الحديث حول هذا الموضوع قبل الدخول في أكبر وأعظم آه، غزوة من الغزوات التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهي فتح مكة التي غيرت وجه التاريخ ووضعت المسلمين في موضع جديد ووضعتهم على الساحة في مكانتهم اللائقة التي بوأها لهم رب العباد سبحانه وتعالى برحمته تركنا حضراتكم الجيش المسلم تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تحرك من المدينة عشرة آلاف قوة ضاربة لم تحدث للمسلمين من قبل وربما لم تحدث في جزيرة العرب المسلحين آه، يعني بقى رايحين معركة مش مفروضة عليهم لأن هم مرتبين لها المعركه اللي هم مجهزينها قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحضرن رمضان بالمدينه خلاص فاجتمع كل المسلمين اللي في جزيره العرب داخل المدينه مع دخول رمضان وبدا النبي عليه الصلاه والسلام في تعيين القيادات لابد من القيادات الصالحه قال من ولى على المسلمين رجلا من ولى اسمع الحديث الخطير ده من ولى على المسلمين رجلا وهو يعلم ان هناك من هو خير منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين شوف كلام رسول الله يعني اللي يعين واحد ها يعين واحد على امر المسلمين يخص الامر العام للمسلمين وهو عارف ان في واحد افضل منه في واحد احسن منه يبقى قد خان الله ورسوله والمؤمنين خلي بالك من هذا الكلام ده كلام مهم كلام مهم طيب اول ما عين اصدر القرار رقم واحد تعيين عبد الله بن ام مكتوم اميرا على المدينه بدلا من رسول الله يا بختك يا ابن امك هو بيخليه مكانه الكفير الذي عاتب الله فيه نبيه لما يقابله يقوم يحضنه ما كانش يقوم الرسول حتى ابدا الا عبد الله بن ام مكتوم واهل الصف الفقراء بتوع المسلمين يقول اهلا بمن عاتبني فيهم ربي دايما ربنا يقول واصبر نفسك في الامر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ودي ما تلاقيهاش الا في اهل المساجد ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا كان في ناس غلابة معانا زمان موظفين كل حتة ورانا كل حتة يا ربنا فتح عليه بقى راجل اهمال بقى راجل اعمال بقى راجل اعمال مش فاضي ما فاضيش خالص يقول لك يا استاذ الدين واضح مش بتقول احنا احنا عارفين ان هو ما هو مش واضح لا لا لا اصل الحلال بين والحرام بين يقعد يديك محاضره ولا شيخ اصلا يقول يا سلام ايه ده معدنا ممكنه ما شاء الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم سوف ياتي زمان على امتي منهم اناس يحتقر الواحد منكم عبادته بجوار عبادته انتوا الصحابه في ناس هيجوا في الامه بعد كده الواحد منكم يا ابو بكر ويا عمر يا عثمان العباده بتاعته يحتقرها بالنسبه للعباده بتاعتها هل ترون فيهم من قيد طارق خضر ابيض لكن احنا عبادتنا بالنسبه لهم اي كلام طبعا فيهم خير قال والله ما فيهم ذره من خير ليه يا رسول الله قال انهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يجي تحت الفلوس تميل ويحلف ايمان كاذبه ويظلم يقول لك دي نقره ودي نقره نصلي بالجامع اه لكن تكون بره الجامع لا يعني دي حاجه ودي حاجه لا اله الا الله لكن المسلم شيء واحد لانه يعبد الواحد وياخذ بما في كتاب الله وشرع حبيبه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر مكتوم انت امير على المدينه يعمل ايه؟ يصلي بالناس صلوات الجماعه يقضي بين المتقاسمين يامر آه، في ناس معاونين حواليه يامرهم فيطيعون زي يعني نائب عن رسول الله شوف عبد الله بن عمر مكتوم ده الله يرضى عليه جه في معركه من المعارك وانا عايز اطلع احارب قال ازاي؟ ليس على الاعمى حرج ده الواد يدفع رشوه عشان يعملوا له عمليه عشان ما يروحش الجيش الدنيا حرب فين الشيخ ما تكلمنا عن الجهاد شويه حاضر ينفع الجهاد حاضر عندكش واسطه طلعنا ما تجيش ما الحرب ده يا ابني ده دلوقتي مش هتتعلم اي حاجه امال لما تيجي تنقلب للحرب سبحانك رب العالمين وكلام المهم وليعتبر ابناؤنا المجندون وابناؤنا ضباط الجيش انهم مرابطين على ثغره من طول الاسلام عشان يبقى المرابطه الليل على المعسكر تكتب لهم في ميزان الحسنات مش يدفع للشاويش رشوه عشان يروح بيتهم المهم خلينا احنا في ايه؟ في عبد الله بن عمر مكتوم قال انا عايز أبقى احارب معاك انت بس تحارب ايه وانت شايف قال انا رجل لا ارى بعيني ولكني ارى بقلبي هتعمل ايه يعني قال امسك الرايه انا امسك العلم انتظرتم او هزمتم فانا ممسك بالعلم بالرايه فيقاتل المسلمون حولها فيكون النصر باذن الله ورزق الشهاده وهو كفيف عارف ده ربنا يعمل لنا يوم القيامه قال الله عز وجل ما من عبد سلبته حبيبتيه يعني نعمة النظر ما من عبد سلبته حبيبتيه فأستطيع أن أجازيه يوم القيامة إلا أن أبيح له وجهي ينظر إليه بكرة وعشية كرم الله تفكر أن في حاجة ضيعة عند الله يعني الرجالة لأنه ولد ولد فيه ها؟ هو له ذنب بل على العكس من ضمن من لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كمه أعمى العيال الصغيرين يحبوا يسخروا بالاعمى يقول ده ابن عدين الشارع يجي عينه في نص الشارع يروح سايبه من باب الهزار لان ابوه ما رباهوش لان ابوه اصله مش متربي ها انت اللي كده احنا هنلف دور على بعض دي لان لو ابوه متربي كان ربى الواد كان خد ايد الكفيف وعداها الناحيه الثانيه ليه لان دي اخلاق خلق وهذه الخلق كما هي في الاباء هي في الابناء من كمها اعمى وكان سيدنا الامام الترمذي احد اصحاب السنن الاربعه كان كفيفا وسيدنا العباس بن عبد المطلب وعبد الله ابنه لما كبر فيه فيهما السن يعني كف بصرهما رضي الله عنهما وكانوا كان سيدنا عبد الله بن عباس يقول رايت في نعمتي سلب البصر ما لم اره وانا مبصر ده كرم الله سبحانه وتعالى انها لا تعمى الابصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور اللهم اكشف عن بصائرنا يا رب العالمين واجعلها مجلوة في النظر الى حقيقة الخلق والخلقة يا رب العالمين تعيين عبد الله بن ام مكتوم امير على المدينه قرار نمره اثنين تعيين عمر بن الخطاب قائدا للبوليس الحربي او الشرطه العسكريه انت بتسمي- زي ما تسميها انت في العصر الحديث هو اي حد حوالين الجيش اللي هو التامين بتاع الجيش انا ما اعرفش انت تسميها ايه يعني اللي هو بيامن حركه الجيش كلها ها؟ يامن يعني سميها انت بمخابرات امن عام المهم سميها ما شئت ده تحت قياده عمر بن الخطاب شخصيا وبعدين عين خمسه من كبار الصحابه قادة على الفرق كان في فرق وفي سرايا كل فرقة ليها كام سرية كل سرية ليها أمير أو قائد وفي قائد عام للفرقة وفي قيادة عامة تحت قيادة الأربعة ثم القائد الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة نمرة واحد زعيم الأنصار خالد بن الوليد ال- سيف الله المسلول علي بن أبي طالب الزبير بن العوام أبو عبيدة بن الجراح دول الخمسة اللي هم بداية القيادة الخمسة دول رغم انهم يعتبروا من اركان الحرب بتوع من هيئة اركان الحرب ما كانوش يعرفوا هم رايحين فين برضه. حتى ابو عبيدة شوف لما جم الناس بتوع اليمن قالوا بعت لنا واحد يا رسول الله يعلمنا الدين قال سوف ارسل معكم غدا ان شاء الله امين الله وامين رسوله سيدنا عمر يقول ايه؟ ما استشرفت للولاية قط إلا كما استشرفت في هذا اليوم سيدنا عمر بيقول أنا عمري ما تطلعت أن أبقى حاجة إلا أن اليوم ده لما الرسول قال أنا هبعت معاكم أمين الله وأمين رسوله فسيدنا عمر بيقول إيه فلما مكث النبي بعد صلاة الصبح ينظر إلى المصلين فكنت أستشرف برأسي كي يراني رسول الله أنا أهو يمكن شوف برضه لا هو مش أمر دنيا أصل يطلق عليه أمين الله وأمين رسوله يعني إيه؟ أبقى عبيدة نعم أبو عبيدة بن رباح، أنت أمين الله وأمين رسوله روح علمهم وأبو عبيدة كان مشهور بالحنان كأبي بكر يعني الناس اللي حواليه احنا عندنا في المسجد هنا اخوه كلهم محبين لله وكلهم محبين للشيخ بس في واحد تلاقي ايه في سنه عصبيه شويه ها وفي واحد هادي وفي واحد سخن وانواع بس كلهم من المحبين كلهم انت بتحبهم وهو يحبوك مفيش مشكله ها خلي بالك وانت تصبر ها حمل ده وده لان ده في بيتك في بيتك عندك اربع عيال ولد ما تحملش حد يقول كده ها والثاني ما شاء الله مطيع والثاني سبحان الله طيب زي اعمامه والثاني زي اخواله انواع أنواع. وبعدين دول كلهم ايه اولاد ما بتحبش واحد اكتر من الثاني لا لكن عجبني الواد الفلاني اللي تحت الجد راجل من راجل والواد الثاني لطيف قوي تحت الجد زي حليم يعني كل واحد فيه ايه في صفه في صفه حتى سيدنا سيدنا الحبيب لما وزع النوعيات حواليه ها لما استشهد فاكرين انتوا في غزوه بدر هل إيه؟ نعمل ايه في الاسرى دول نعمل ايه بالاسرى دول؟ ها؟ آه ابو بكر قال يا رسول الله غلط. دول اهلنا الاهل والعشيره ناخد منهم فتيه هو انت يا عمر انا عمر هذا طبعا اهل وعشيره لو كنا مكانهم لقتلونا اقتلهم يا رسول الله آه. وعلى الرب الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزعلش من عمر لا دي نوعيات طبيعه خلقه ربنا جعل يعني يا يا, يا اشد بني عبد قيس ان فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله تمام قال له يا رسول الله الحلم والاناه قال له اخلقان جبلت عليهما أم خلقت بهما قال لا جبلت عليهما ربنا يعني وصفك كده ادالك دول الحلم ولا الحمد لله الذي جبلني على على خلق يحبه الله ورسوله الحمد لله اللي قال فيه حاجتين ان الله شوف تعليق سيدنا الحبيب بقى. ان الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون الين من اللين وان مثلك يا ابا بكر مثل ابراهيم قال من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك انت الغفور الرحيم وإنك يا أبا بكر مثل عيسى قال أن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة الحق وإن مثلك يا عمر مثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا قال رب ولا تجد الظالمين إلا تبارا ومثلك مثل موسى قال رب نقص على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم لكن المسألة ايه ده مطلوب وده مطلوب حتى في حروب الردة أبو بكر بيقول له هنحارب هنحارب المرتدين يقول له يا أبو بكر ده عمر يقول له لا يا أبو بكر كده بس يقول له لا إله إلا الله قال له عجبا يا ابن الخطاب أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام والله اتقلبت الآية أبو بكر بقى شديد وعمر بقى إيه بقى حليم لأن أبو بكر إيه وهو رايح بتحقيق البني ساعدة على حكاية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر يقول إيه أعلم أن في أبي بكر حدة حدة فكنت أجهز نفسي أن ألين الكلام عندما يحتاج وأبو بكر في نفسه يقول إيه أعلم أن في عمر حدة فكنت أجهز كلاما ألين به كلامه حين يحتاج شوف شوف النوعيات يعني عمر يقول أبو بكر لما الحليم لما يزعل صعب أوي أنا كنت مجهز كلام حنين لما يشتد على الأنصار أنا خفت وأبو بكر نفس القضية لكن مد إيده عمر لأبي بكر مد يدك يا أبو بكر لأبايعك فأنت أفضل مني شوف النوعيات كل واحد مترصد الكرسي عشان يخافوا لا انت افضل مني ابو بكر يقول له ولكنك يا عمر اقوى مني فعمر يقول ولكن قوتي بفضلك هذه النوعيات صراع عليه سيد اخوي سيد اخوي افلح بس اللهم اجعلنا واياك من المفلحين فتحرك الجيش المسلم وكان في مراحل يستريح فيها المرحله دي قدرتها لحضراتكم هي مذكوره في كتب الفرادخ فيعني بالظبط كل 10 كيلو في مرحله الجيش يمشي 10 كيلو وبعدين ايه يرتاح ينزلوا يريحوا وبعدين ايه ده شايفين اولا الدرك الحديد يعني اللي هم ايه بيتعلق في الاكتاف وعلى الصدور اللي هو يقي ضربات السيوف وانا واخد بالك انت وبعدين الاجربه اللي فيها النبال وبعدين الجراب الثاني اللي فيه الحراب وبعدين القربه على كتفه اللي فيها الميه وبعدين السيف الكبير اللي طوله من مترين ل 3 متر من الحديد خلي بالك وبعدين الخوذه اللي على راسه اللي من الحديد عشان تقي ضربات السيوف على الراس فإن ده كل راكب جمل أو بغلة أو حصان أو ماشيا على أقدامه تعال أنت شايل الواد بس ابنك المهم كل 10 كيلو تريح كل 10 كيلو لما اقترب من منتصف المسافة تقريبا نقدر نقول يعني مثلا 250 كيلو راح مطلع سرية من الجيش سارت نحو نجد عشان الناس حتى لو لمح حد الجيش المسلم وخطته وسيره يقول ده المسلمين مش رايحين مكه لاجل دي ناحيه الشمال مكه يعني اتجاه تماما عكس الاتجاه بتاع ايه؟ الى طريق مكه الى ان وصل بهذا الجيش على بعد ثمان اميال من مكه اضرب بقى 8 في 1760 متر كده ولا ايه؟ يعني تطلع بالكيلو كده حاجه زي ايه؟ 13 14 كيلو متر أسمع. تقريبا المهم تم- ثمانية اميال عسكر الجيش المسلم في هذه الاونه العباس بن عبد المطلب كان عم الحبيب كان يزال في مكه فخرج من مكة وهاجر إلى المدينة ليعلن إسلامه فالتقى بالرسول صلى الله عليه وسلم قرب مكة فوجئ ب- ب- بالذي غيب إيه بهذا الجيش الجرار فرح النبي بإسلام عمه اللي كان عم أسلامه من أعمام الرسول العشرة اثنين حمزة والعباس حمزة كان سنه من سن سيدنا الحبيب وكان أخوه من الرضاعة يعني هو و- والحريف رضعوا من ثدي واحد سيدة حليمة أخذت الحليم المصطفى والحمزة بن عبد المطلب رضعتهم مع بعض بدنا نذكر في التاريخ كثير يا بختك يا حمزة سيد الشهداء والعباس كان كأكبر من عبد الله والد النبي كان عمه من من أعمامه الكبار في السن وفي لما كان يسأل بقى يا عباس أنت الأكبر أم رسول الله الإجابة الطبيعية إيه؟ أنا قال لا. يقول رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله الادب بقى. اه انا كبير تعلموا الادب من استاذ الادب صلى الله عليه وسلم اه رسول الله اكبر بس انا ايه مولود قبله الى اين يا رسول الله الى مكه اول مره يعرف المسلمين ان الجيش متوجه الى مكه وهم على بعد 14 كيلو شوف كانت من السر يقال حتى ان ابا بكر لم يكن يعلم لهذه المرحله عايز يعرف الرسول حتى ابدا لانه مش عايز نقطه دم تراق داخل الارض الحرام لان الحرم محدد حضراتكم لو انت داخل ناحيه مكه ها من بدايه مسجد التنعيم يبقى انت كده دخلت في حدود الحرم لا ينفع تنوي نيه سيئه لان نيه سيئه داخل مكه مضاعفه ها ومحاسب انت عليها وده المكان الوحيد اللي ربنا حاسب بيه عن النيه انت لو في مصر هنا مثلا في الدقي ونويت تضرني مثلا يعني ربنا ما يحاسبكش بس بلاش النيه دي أنا بس عليك يعني لكن ايه المهم طالما ان النيه دي ما تحولتش الى عزيمه او الى عمل يبقى ربنا لا يحاسب النيه الايه؟ ان بهذه النيه الا داخل مكه اللي ينوي يتحاسب ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الله مجرد اراده مجرد نيه يعني فمن ناحيه التنعيم من ناحيه دي وبعدين وانت رايح من ناحيه المدينه حاليا عملوا باب حتى عاملين عليه زي مصحف كده باب كبير كده مكلف ملايين يعني ده حدود الحرم من ناحيه المدينه يعني قبل الباب ده سمعت انت مش داخل الحرم تعدي الباب ده ب 5 سم يبقى انت جوه الحرم صلاه ب 100000 صلاه ان الله فضل بعض الاراضين على بعض وبعض الازمان على بعض وبعض الايام على بعض وبعض الناس على بعض وبعض الرسل على بعض وبعض الملائكه على بعض وفضل ابن ادم على سائر المخلوقات وفضل الحبيب المصطفى على سائر خلقه فضل من عند الله بقى المهم العباس عايز يحقن دماء الناس في مكه مش عايز بتوع مكه يصطدموا بالجيش المسلم يعمل ايه فنفسه يلتقي بحد يبعث رساله الى اهل مكه يقول لهم ان لا داعي للمقاومه فالمغرب جه العباس بيتحرك يلاقي حد خارج من حدود مكه ولا حاجه ففجاه وجد نفسه وجها بوجه امام ابي سفيان زعيم قريش ابو سفيان خارج بيتحدث الاخبار كيف احسن يكون المسلمين جايين ناحيه مكه فطالع يشوف الاخبار ايه فسبحان الله اول ما العباس راى ابو سفيان فرح بس طيب ادي الزعيم اللي ممكن ايه الرسول يتفاوض معاه عشان ما نرقش دم في مكه ابو سفيان ازاي العباس يخليه يعبر هذه الحدود والجموع حتى يصل به الى خيمه رسول الله الرسول لما وصل الى هذه الحدود قسم الجيش الى خمسه فرق كل فرقه اذكرها لكم بالقائد بالقائد بتاعها الا الفرقه اللي حواليه هو يعني قسم نص الجيش الى اربع فرق خلي بالك نص الجيش الى اربع فرق بعد ما عمل استعراض عسكري هنقوله دلوقتي وخلى حواليه هو نصف الجيش 5000 واحد محيطين برسول الله اول منظر في تاريخ الاسلام دين عدد الضخم انت ما تبصش ل 5000 لا واحنا في عايشين في مصر يعني 60 مليون وما لا بيولولوا ولا احنا كده انا انظر اليها من 1500 سنه في مكه وكم عدد يعني يعني شوف العلماء بتوع السيره والتاريخ والجغرافيا بيقولوا ايه؟ بيقول المدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المساحه بتاعتها هي مساحه المسجد النبوي النهارده يعني واخد بالك من التوسعات اللي حصلت في المسجد النبوي هي دي حجم المدينه ايام رسول الله لان كانت الحركه بايه؟ يعني اكثر ما ينتقل ينتقل بايه؟ بالبغله بالحمار بالفرس بالناقه على رجليه يعني انت تروح من هنا لمصر الجديده بالعربيه 10 دقائق لو سكه فاضيه ربع ساعه لو لو بالجمل عايز تروح المطار بالجمل ها تروح امتى؟ ها؟ شوف من هنا تقريبا المطار 25 كيلو شوف بقى قد ايه؟ ها؟ الجمل عقبال ما يهزك قد ايه؟ ها شوف بقى توصل امتى؟ والله بقى عزك الله لو ركبت الحمار مثلا يعني شوف تروح امتى؟ سبحان الله العظيم ولذلك تجد الفلاح زمان مش دلوقتي اعصابه هاديه ليه؟ لان راكب الحمار بتاعه ماشي ورا الجاموسين بتوعه الجاموسه ماشيه على سرعه كام لكن انت راكب تك... يعني انا بيصعب عليا ثواني التسويق عايز يركب فوق الناس وفوق العربيات عشان نفكر ان كل ما يسرع كل ما الرزق يكتر يا ابني رزقك اخر يوم هتاخده زي ما كنت ما تدعيش الناس انا زعلان من ثواني تكسبها الا ده يصلحوني واشوفهم في الطريق ويزيد يعني مش يصلحوني كلاما لا يصلحوني عملا يعني اول ما تلاقي كلامك وراه تيت تيت تعرف انه توتر هو مفكر ان لما يجري هيحصل رزق اكتر لا انت امشي على مهلك ها توصل بدري ان شاء الله وتاخد رزقك برضه تاخد رزقك وفي داعي تشتم الناس واعطي الطريق للاضعف يعني الطريق من حق مين الاقوى ولا الاضعف لا يعني الطريق اولا من حق اللي ماشي على رجليه لو حد عايز يعدي بتاع العربيه لازم يعديه لو الراجل اللي راكب العجل عايز يعدي يبقى بتاع العربيه يعديه بتاع الموتوسيكل بتاع العربيه عين الكر والغلبان مش العسكري وامين الشرطه والظابط يرجع على على العربيه بحصان يعني قطر الطريق يعني يا اخي خلاص الدنيا وزن يعني غلب يعني غلب يعمل ايه بالحمار ينزل يشيل ويجري ما هو ماشي على يعني هو اللي سايق بيجي عند العربيه محترم انا بيه صباحك فل الله وده تاني صباحه زفت صباحه فل برضه ما هو غلبان على الله برضه وطالع برضه يا بتغي رزق الله يا اخي ما كناش نرحم بعض ربنا مش هيرحمنا لابد من اعطاء الطريق للاضعف والذي يروع المسلمين سوف يروعه الله يوم القيامه اللي يخوف المسلمين اللي ماشيين على جنب الكلاسات ربنا يخوفه يوم الفزع الاكبر اللهم امنا في الدنيا والاخره يا رب العالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان ابا سفيان وصل ابو فاوض الهتوم القائد العام لل- لل- لل- لتامين الجيش عمر بن الخطاب فالعباس عامل حسابه طب ياخد ابو سفيان من ايد التاني ويوصله لغايه خيره الحبيب بدون عمر ما يشوفه هو لو شافه آه. ف- يعمل ايه العباس احتاج راح باعت واخد البغله بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس دي البغله بتاعته وراح مركب ابو سفيان وراه يبقى امنوا عن طريق بغله رسول الله بالعربي قال ايه ولو ارسلت رمحي مع جبان ها لكان بهيبتي يلقى السباعه هو ده غرور يعني شوف اللي بيقول يا سيدي ها ده واحد مغرور يعني يقول لو يبعت ها الرمح مع واحد جبان الرمح نفسه خليه ايه يعني يناقش شجعان سيدنا عمر لما قال لعمرو بن معدي كارثه كان عنده صمصامه يعني سيف بتار معروف عمرو بن معدي كارثه كان من اشجع شجعان العرب فما يخرجش معركه الا وينتصر فدخل عمرو بن معدي كارثه على عمر قال له يا عمرو بن معدي كارثه قال له نعم قال له اين صمصامتك فين السيف اللي بيحكوا عنه ده انا عمري ما شفته راح طلعه وهزه كده فارس يعني زي ما كل واحد عنده يعني مثلا مسدس من نوع خاص بلاش مسدس من الله يكرمك يعني ايه واحد يكون عنده آه، كتاب في الفقه والفقه ها خلي بالك انت الله يرضى عليك زي جحا جحا مراته بتقول له يا راجل يا راجل الواد بيعيط سكته كان كتابه قاعد طب اقرا يا راجل بقول لك سكت الواد تفتح كتاب قال لما اكتب الفقه اللي بقراه في الجامع الناس كبار يناموا سبحان الله فانا انا انا عارف هدوم من جحا اول ما يفتح الكتاب يروح يمين ففكر ان الكتاب فيه منون فعمر مسك السيف راح هزها كده قال ايه سيف عاديه ايه ده سيف يعني قال يا امير المؤمنين ناولتك السيف ولم اناولك اليد التي تمسك به في الحروب ناس واقف طبعا المهم ابو سفيان راكب ورا العباس كل ما يعدي على جماعه وبالذات من الانصار عايزين يقربوا العباس ايه يهديه في هذه بلد رسول الله انتوا مش عارفين ولا ايه يسكتوا الى ان مر فلمعه عمر فراح جاي وبيحط ايده على السيف يا ابا سفيان يا عدو الله امكنني الله منك بلا عهد ولا عقد ما بيننا وبينك معاهده وصلح الحديبيه بوظتوه فانا نجيب اجلك دلوقتي لا نجوت ان نجا لا بد منه العباس قال له يا عمر يا عمر اني سوف استامن له رسول الله يا اخي ده انا هاخد الامان له من رسول الله هاخد منك الغد فسيدنا عمر قال خلاص أنا الرسول مركبه الناقه بتاعته يبقى فيه ايه احمد إيه؟ بس عمر حب يوصل للرسول قبل ما العباس وابو سفيان يوصلوا عشان يلحق عمر ياخد الاذن بقتل ابي سفيان قبل ما العباس ياخد اذن بتامين حياه ابي سفيان يغير على الحق يبقى احنا محتاجين حد زي عمر ولا إيه؟ مش ابن عبد الكافي لا ابن الخطاب انا لا أتسأل. فسبحان الله فالعباس اول ما لمع الحكايه دي راح داخل البغله بتاع سيدنا الحبيب مريره قال اوصل قبل ما عمر فيه من عباس فالمهم هو لسه واصل وقعد فابو سفيان لسه بيسلم فوصل عمر فعلم ان الامان لم يؤخذ بعد قال بس يا رسول الله هذا زعيم قريش وعدونا وعدو الله دعني لاقطع رقبته نخلص الرسول صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى انتظر يا ابن الخطاب مش كله على عدد امر الرسول امرا لما عرف ان ابو سفيان جاي واقترب من الجيش قال كل واحد من العشر آلاف في الامر يوقد نارا امام خيمته تتخيل الليل جه في صحراء مكه ها و10000 نار مقاده ده مرعب ولا مش مرعب؟ وعايز يعمل له حرب سيكولوجيه نفسيه قبل ما يخش عليه بالفوضات زي سلاح الاشاعات والايام الحروب ده مش في جهاز معين في ال- في ال- في الجيوش الحديده ل- لنشر ورصد الاشاعات
لكن مش كنت- مش العدو هيعمل غزات تامه والمال هيطلع من بيته ويموت ما كناش نجيب كنارات الناس كلها بيجي لها اختلاف من غير حاجه من غير ما- حرب كده فالمهم باور الرسول ابا سفيان على بنود اربعه اول بند الا تقاوم قريش رسول الله مش اي نوع من المقاومه نمره واحد نمره اثنين الا يدخل الرسول معهم في معركه داخل مكه النقطة الثالثة إذا رأى الرسول والمسلمون مقاومة من أي فرد أو جماعة قاتلهم ولو داخل الحرم ولو معتصما بالكعبة عشان تبقى الأمور إيه؟ طيب. الأمر الرابع حظر التجول منذ دخول المسلمين إلى مكة تحت قيادة الحبيب إلى أن يأذن الرسول فرفع حظر التجول واحد يقول لك أنا ما قريتش كلمة حظر التجول دي في التفسير جبتها منين؟ أنا جاي لك الكلام دلوقتي برضه أحسن إيه؟ يعني دين وفية نية فيا استنى شوية على اسأل وأنا أقول لك إن شاء الله ما توحدوك لا لا لا احنا مع احنا مع بعض دلوقتي داخل ايه قربنا من مكه اهو يعني احنا احنا ماشيين احنا بالايه السيره ما اعظم السيره ما اجمل سيره رسول الله ما اعظم تاريخ المسلمين في زمن صعب فيه الحس بتاع السيره وحب الجهاد عبد الله المهم وافق ابو سفيان على الشروط الاربعه وبعدين العباس الرسول قال له خذ ابا سفيان في خيمتك بعد ما خد العباس بن ابو سفيان للخيمه قال يا عمر شدد الحراسه عليه خلي بالك لان ممكن ابو سفيان يفوق يرجع مكه يعرفهم بقوه المسلمين يبتدوا يستعدوا صح ولا لا؟ الرسول لا ما يسيبش حاجه للظروف قال ما المهم ابو سفيان ما يخرجش من المعاصي تحت قياده شديده وما يجوز في الليل لا يجوز يعني لا يتحرك داخل الايه؟ داخل السرايا والفرق ال- والقيابه ده ما يتحركش من القيد والعباس عينه عليه واتي الي به صباحا يا عباس زي الرد يقول ايه يخرج عن المتهم ها وبعدين عليه ان ايه ان ياتي الى سرايا النيابه الساعه الثامنه افريقي صباحا تمام من 60 سنه والساعه الثامنه افريقي دي ما اتغيرتش روح الساعه 12 لسه البيه وكيل النيابه ما جاش المهم ربنا يجرنا واياه المهم في الصباح جاء ابو سفيان بص على الجيش على حقيقته بقى كان شايفه بالليل حصل له جهود انا مش شايف الناس من ال- من الحديد ال- ادخل على خيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امناك يا ابا سفيان خلاص انت ندرك الامان قال وقوم يا محمد قريش بقى قال وامنا قريشا خلاص لان عنهم ابا سفيان قالوا نعم قالوا اما ان لك ان تعلم انه لا اله الا الله يا راجل بقى لين بقى اعلم انه لا اله الا الله لانه لو كان غيره لاغناني طب في حد تاني كان نبع عني دلوقتي طب فين هبل ها فين زحل بتاعه ده فين اللات والعزة مفيش زحل لانه يعني بقى الابي حسن مش يعني ها في هبل ده الايه صنم الكبير وفي اللات والعزة وفي مناه المهم يعني 360 صنم هو الكعبه حواليه قال له ما صنم قال له اما ان ان تعلم اني رسول الله الرسول اداها له سنه سنه قال له ما ابرك وما احلمك وما اصبرك هذه في نفسي منها شيء ان كانت رسول الله لسه ما ما دخلتش جواه فلكده العباس عباس ده ده راجل ده ده راجل ده تحت ايده الله يعني هو لو لو بس بصر عمر بصر بس الرسول ما يبصش البصر دي خلي بالك ها لان واحد جاهز سيدنا الحبيب يقعد يدخل عليه في الكلام يدخل عليه في الكلام يدخل لغايه ما الرسول سابه في الاخر فمشي هل انتظرت بالاجابه حتى يقوم احدكم فيقتله فكاف ويرتد قال له طب ادينا اشاره اغمزنا بس كده اي حاجه قال ما ينبغي لي وانا نبي الله ان تكون لي خائنه اعين لا يا حبيب الله ما يعملش ابدا حاجه من ورا لا ما ينفعش اغمزكم عيني ولا اعمل لكم حرق ابدا ابدا الرسول واضح خلاص استنى عشان حد يقول يجيب اجر الراجل خلاص. فالمهم اسلم ابو سفيان نطق بالشهادتين بايع سيدنا الحبيب قال له ارجع مكه بقى راح حامد العباس قال له احبسه عند مضيق الجبل اه ليه قال نعمل له اخر حركه بقى انتوا شوف عايز ايه ده تعين فريش بس كلمته مسموعه ها مش اي حد ده بقى. ده مش بيفاوض اي واحد ده شوف الناس على دين ملوكهم يعني بالنسبه لما يرجع هادي هيهدي قريش كلها يرجع سائر هيثير قريش كلها والرسول مش عايز ثوره قال له احبسه عند مضيق الجبل العباس ما سالش الحاضر قال له ولا تتركه حتى اذن لك ما تسيبوش يرجع مكه لما اقول لك سيبه وراح الرسول صلى الله عليه وسلم منظم الجيش ثاني تنظيم ثالث او رابع على القبائل يعني كل قبيله بيزعمها وبعدين تعدي قبيله قبيله قدام ابو سفيان اقول لك انا الفرق اللي هي يعني ذكرت لنا في التاريخ ووزعها سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عشان تعدي على ابي سفيان لتصنع له ما صنعت اولا ال ال الواحد وهو يعني بي- بيشاهد هذا المنظر يرى ان ابو سفيان وصل لحاله بقى هو اصبح مسلم خلاص فبس بدا يبص على المسلمين نظره ثانيه اول ناس عدوا قدام ابو سفيان سلاح الفرسان قلب فارس والقائد خالد بن الوليد خالد استنى سنه حسنه جه قدام ابو سفيان وعرف زي ما يكون حي حرس الشرف وراح باصص يمين فكبر ثلاثا فارتج الوادي بتكبيرات الالف فارس يعملوا ايه؟ راح كلمة الله أكبر دي تعمل في اللي قدامك إيه ها؟ حتى لو كان هناك ربنا يجنب مصر و- وبلاد الإسلام كل سوء حريص أو زلزال ما عليك إلا أن تكبر فتخبط الأرض لكلمة التكبير آه أرض كلها تخبط تطلع تكبيرات من قلوب مسلمة تصوت لا نكبر